أعزائي طلبة الثانوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في أول محاضرة من محاضرات الإحصاء للصف الثالث الثانوي النهاردة هنبتدي منهج الإحصاء يا جماعة الإحصاء عندنا خمس فصول الخمس فصول عندنا بيجي عليهم في الامتحان خلي بالك 25 درجة احنا عايزين بقى في عدد محدود من المحاضرات نخلص الخمس فصول دول فصل أول تاني تالت رابع خامس الفصل الأول اللي بيتكلم عن التجربة العشوائية والاحتمال هنبتدي بيه النهارده الفصل الاول او الباب الاول ده هيخلص في محاضرتين في حلقتين حلقه النهارده وهنستكمله الحلقه اللي جايه ان شاء الله نبدا مع بعض دلوقتي وهنشوف الاحتمال في الفصل الاول التجربه العشوائيه نتكلم عن تعريف التجربه العشوائيه تابع بقى معايا التجربه العشوائيه تعريفها قبل ما هكتبه انا هقوله الاول واشرحه يعني ايه تجربه عشوائيه قال لك ايه التجربة العشوائية هي تجربة نستطيع أن نحدد مقدما جميع النواتج الممكنة لها تابع معايا كده الكلام هي تجربة نستطيع أن نحدد مقدما جميع النواتج الممكنة لها دون أن نتنبأ أي من هذه النواتج سوف يتحقق بالفعل عند إجراءها تعال ما نتابع الكلام ده يعني إيه هي تجربة نستطيع أن نحدد مقدما جميع النواتج الممكنة لها مثال مثلا بيقول لك إيه في تجربة إلقاء قطعة نقود العملة العملة قبل ما أرمي العملة أنا عارف إنها هتطلع إيه يا صورة يا كتابة فعلا يا صورة يا كتابة قبل ما برميها أنا عارف كل النواتج صورة أو كتابة طب إيه اللي هيطلع بالظبط لما نرميها معرفش يبقى هي تجربة نستطيع أن نحدد مقدما أقدر قبل ما أعملها أقول كل النواتج بتاعتها لكن ما أقدرش أخمن إيه اللي هيطلع بالظبط لما نعمل التجربة لا لا سيبك من الهزار ان انت تقول ايه لا انا ببقى عارف انت بتخمن واحيانا تخمينك بيصيب او يخطئ لكن ما بتبقاش مجزم هنقول مثلا في جيبي هحط 10 كروت ارقامهم مترقمه من واحد ل 10 وملخبطهم هحطهم في جيبي هبتدي اسحب كارت من جيبي الكارت اللي هيطلع كام انا عارف ان رقمه هيطلع من واحد لحد 10 لكن تقدر تقول لي ايه الرقم اللي هيطلع بالظبط لا انا اقدر اقول ولا انت لان احنا ملخبطينهم صندوق هنحط فيه 10 كرات ارقامهم من واحد ل 10 همد ايدي والخبط الكور في بعض همد ايدي واسحب كوره قبل ما اسحب انا عارف ان النواتج اللي هتطلع يا واحد لحد 10 كل الارقام بتاعتي الموجوده من واحد لحد 10 انا اقدر اعرف كل النواتج لكن ما اقدرش اقول ايه اللي هيطلع بالظبط بالفعل ما اقدرش اقول ايه الرقم اللي هيطلع يبقى التجربة العشوائية هي تجربة تابع معايا كده هي تجربة نستطيع أن نحدد مقدما أقدر أقول في الأول جميع النواتج الممكنة لها دون أن نتنبأ ما أقدرش أخمن أي من هذه النواتج سوف يتحقق بالفعل عند إجرائها ما أقدرش أقول إيه الناتج اللي هيطلع لما نعمل التجربة طيب نواتج التجربة العشوائية هنسميها إيه تابع معايا فضاء النواتج أو بنسميه فراغ النواتج أو فراغ العينة فضاء النواتج خلي بالك معايا فضاء العينة فراغ النواتج أو فراغ العينة ده اسمه يرمز له بالرمز فيه ايه بقى فضاء النواتج هو مجموعة كل النواتج الممكنة للتجربة العشوائية لا خلي بالك معايا بقى من الكلام اللي انا هقوله ده فضاء النواتج يرمز له بالرمز فيه ايه بقى فيه دي هو مجموعة يعني هو مجموعة يعني إيه؟ يعني هنكتبه جوه قوس مجموعة يبقى شرط عليا لازم يتكتب جوه قوس مجموعة خلي بالك من الشرط هو مجموعة نكتب جواها إيه المجموعة دي؟ كل النواتج الممكنة للتجربة العشوائية مثال بسيط جدا جدا جدا يقول لي إيه؟ صندوق به 10 كرات متماثلة ومرقمة من واحد لعشرة سحبت كرة واحدة عشوائيا من الصندوق اكتب فضاء العينة في الحل بتاعنا فضاء العينة هيرمز له بالرمز فيه بقول لك صندوق فيه 10 كور ارقامهم من واحد لحد 10 تقدر تقول لي ايه الكور اللي جوه الصندوق لو انا سحبت واحده منهم اكيد اللي هيطلع كور ارقامها يا واحد يا اثنين يا ثلاثه يا اربعه لحد كام 10 فضاء النواتج فيه بيساوي 1 2 3 نقط نقط 10 مش لازم اكتبهم كلهم ايه هو كده التجربه العشوائيه اه ده تعريف التجربه العشوائيه مسائلنا بقى عشان نعرف مسائل التجربه العشوائيه لازم ناخد حاجه اسمها الحدث الحدث وجمع احداث الحدث هو مجموعه جزئيه من فضاء العينه وانواعه واحد حدث مؤكد اتنين حدث مستحيل تلاتة حدث أولي أو بيسموه بسيط عشان أكلمك بقى في دول أرجع للمثال اللي أنا قلته تاني صندوق به عشر كرات متماثلة ومرقمة من واحد لعشرة سحبت كرة واحدة من الصندوق اكتب فضاء العينة ثم اوجد واحد حدث الحصول على عدد زوجي اتنين حدث الحصول على عدد فردي رقم ثلاثة حدث الحصول على عدد يقبل الاسم على ثلاثة أربعة حدث الحصول على عدد أكبر من 11 رقم خمسة حدث الحصول على عدد أقل من 11 أنا عايز بقى أشوف كل الحاجات اللي أنا طلبتها دي وطالب كل ده ليه؟ طالب ده كله علشان نطلع منه الخواص والملاحظات بتاعتنا نبدأ بقى واحدة واحدة صندوق بيه 10 كرات متماثلة ومرقمة من واحد لعشرة سحبت كرة واحدة عشوائيا من الصندوق اكتب فضاء العينة قلت له طب ما أنا لسه كاتب فضاء العينة فيه بيساوي واحد واثنين وثلاثة ونقط لحد عشرة نشوف أول حاجة عندنا المطلوب الأول حدث الحصول على عدد زوجي يعني إيه حدث الحصول على عدد زوجي؟ يعني هل حدث ووجدت جوه الصندوق ده عدد زوجي؟ آه طبعا ما هو الصندوق جواه أرقام عارفين العدد الزوجي طبعا اللي هو يقبل اسم على اتنين مين العدد الزوجي؟ اتنين أربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اللي هو جدول ضرب اتنين حدث الحصول على عدد زوجي مين الأعداد الزوجية؟ هنسميها مثلا ألف الأعداد الزوجية هنقول اتنين وأربعة وستة وتمانية وعشرة في تاني جوه الصندوق زوجي؟ لا ما هو صندوقنا آخرنا ع- آخره عشر كور يبقى الزوجية هي اللي بتقبل اسم على اتنين وهم اتنين أربعة ستة تمانية عشرة المطلوب التاني حدث الحصول على عدد فردي مين الفردي؟ العدد الفردي هو اللي مش زوجي يبقى خد بالك انا عندي فضاء العينه اهو الارقام الزوجيه طلعناها يبقى الباقي هو اللي مش زوجي ويسمى ايه فردي فعشان كده هنقول له الاعداد الفرديه واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة كل الارقام اللي ما قبلتش الاسم على اتنين يبقى خد بالك الزوجي والفردي هما الاتنين بيكملوا بعض ويدوك فضاء العينه كله الزوجي والفردي هما الاتنين بيكملوا بعض ويديك فضاء العينه الزوجي يقبل اسم على اتنين الفردي ما يقبلش يبقى ناخد اللي يتبقى طب رقم ثلاثة حدث الحصول على عدد يقبل اسم على ثلاثة احنا عايزين نعمل في الحتة دي بتاعت يقبل اسم على ثلاثة دي حاجة ان شاء الله تعجبكم بصوا كده لما اقول لك عدد يقبل اسم على ثلاثة انت بتعمل ايه بتبص للعشر ارقام اللي في الصندوق مين يقبل على الثلاثة الثلاثة مين كمان الستة والتسعة صح كده اهو ماشيين تمام ثلاثة وستة وتسعة عرفتهم ازاي ابدا سهلة بصيت للارقام اللي جوه الفضاء العينة وشفت مين يوم مين, مين منهم يقبل الاسم على الثلاثة طب ايه رايك احنا عايزين نعمل العكس هو يعني ايه عدد يقبل اسم على الثلاثة العدد اللي بيقبل اسم على الثلاثة هو العدد الذي نتج من جدول ضرب ثلاثة يبقى احنا نكتب جدول ضرب ثلاثة خلي بالك بعد ما همسح ده هكتب مثال لو انت فهمت الملاحظة دي هتحله بمنتهى البساطة يبقى تاني معايا عايزين عدد يقبل اسم على ثلاثة يبقى نكتب له جدول ضرب ثلاثة واجي كده في بالي اقول ثلاثة في واحد يبقى ثلاثة ثلاثة في اتنين بستة ثلاثة في ثلاثة بتسعة ثلاثة في أربعة باتناشر لا لا لا أنا الصندوق بتاعي آخره عشرة يبقى وقفنا كده رقم أربعة حدث الحصول على عدد أكبر من 11 مين أكبر من 11 عندي؟ مسكت بقى الصندوق هنسمي دي دال حدث الحصول على عدد أب- أكبر من 11 إذا كان الصندوق بتاعي آخره 10 إزاي أجيب عدد أكبر من 11 يبقى مفيش طب يا ابني دور كويس مفيش طب اتأنى كده أهو وبالراحة دور مفيش مستحيل ألاقي علشان كده سمينا ده فاي مفيش عنصر وده بنسميه حدث مستحيل يبقى اجي جنبها واقول له ايه هو الحدث المستحيل هو الحدث فاي يبقى لو طلع الناتج فاي يبقى ده اسمه حدث مستحيل لان بالفعل بالبديهه كده هو لما قلت لك دور مستحيل تلاقي دور مهما خد الوقت اللي انت عايزه مش هتلاقي لان الصندوق بتاعنا اخره 10 رقم خمسة حدث الحصول على عدد اقل من ال 11 ندور في الصندوق بتاعنا على اقل من 11 فواحد قال لي وندور ليه ده كل الارقام اقل من ال 11 الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه والسته لحد العشره كل دول اقل من ال 11 طب ما انا كده كتبت فضاء العينه كله بالفعل يبقى ده هنسميه حدث مؤكد يبقى ايه هو الحدث المؤكد هو حدث فضاء العينه امال ايه هو الحدث المستحيل فاي امال ايه هو الحدث الاولي او البسيط هو الذي يحتوي على عنصر واحد فقط يبقى خد بالك معايا العناصر بتاعتنا ايه هو الحدث مجموعه جزئيه من فضاء العينه بالفعل لما بيقول لي حدث يعني حاجه حصلت جوه فضاء العينه الحدث ده هنقسمه كام نوع ثلاث انواع حدث مؤكد هو حدث فضاء العينه حدث مستحيل هو الحدث فاي حدث اولي او بسيط هو الذي يحتوي على عنصر واحد فقط يعني في عنصر واحد بس وشفنا امثله على الحدث وازاي جبناه من قلب المساله دي طب انا هزود معلومه تانية معلومه الاحتمال طبعا هي مرت عليكم في المرحله الاعداديه ايه هو الاحتمال الاحتمال يا جماعه هي النتيجه اللي بيحصل عليها الفرد طب انا عايز اقول لك في موضوع الاحتمال بمثال بسيط هنعمل امتحان دلوقتي في ماده الاحصاء طالب ما خدش احصاء خالص هكتب الامتحان واسيبه وهنقعد لمده ساعه سايبين السبوره كده هو عليها الامتحان وانتوا تحلوا خد بالك بقى معايا درجه الامتحان من عشرة واحد ما يعرفش ولا كلمه هيجيب كام اكيد هيجيب صفر طب واللي شاطر قوي عارف المنهج كله هيجيب كام هيجيب عشرة من عشرة عشرة من عشرة يبقى خد بالك لما اجي اقول لك هنا الاحتمال يرمز له بالرمز لام احتمال العنصر أ بيساوي إيه؟ احتمال الحدث أ بيساوي إيه؟ عدد عناصر أ على عدد عناصر فضاء العينة يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو واحد لو واحد جاب في الامتحان صفر يبقى درجة الامتحان اللي جابها كام؟ صفر من عشرة مش إحنا بنكتبها كده أهو؟ يبقى الاحتمال درجته ونلاحظ الدرجة بتاعتنا لام أ محصورة ما بين صفر ده دي اقل واحد هيجيب واللي بعد كده ممكن يجيب واحد من 10 2 من 10 3 من 10 7 من 10 8 من 10 9 من 10 لحد 10 من 10 مش بنكتبها له كده طب انتوا عارفين ان في الرياضه 10 على 10 دي تساوي واحد صحيح يبقى معنى كده اهو يا اساتذه خلي بالكم دي بقى هنتكلم هنتكلم عنها بالتفصيل ازاي 10 على 10 تساوي واحد ونكتبها ولكن بعد الفاصل
سنعود بإذن الله
حان الآن موعد صلاة العصر
الله أكبر الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته باب فضل صلاة العصر عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله يعني البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال إسماعيل افعلوا لا تفوتنكم
عدنا بفضل الله
عدنا بفضل الله نستكمل مع بعض موضوع الاحتمال بيساوي واحد بص معايا الاحتمال قلنا درجته تتراوح ما بين الصفر والواحد ليه ما بين الصفر والواحد قلنا الواحد ده لو واحد جاب 10 على 10 10 على 10 بيساوي واحد بالمناسبه بقى موضوع 10 على 10 بيساوي واحد هيرد واحد يقول لي ايه يعني انا لما اجيب 10 على 10 اقول لهم في البيت انا جبت واحد اه طب ما انت بتقول كده على طول مش لما بتروح البيت بتقول لهم انا جبت الدرجه النهائيه انا قفلت الدرجه انا جبت الفول مارك يبقى هو كل ده يدل على ان الاحتمال لما اقفل الاحت- الاحتمال واجيب الدرجه كلها 10 على 10 يطلع الناتج بيساوي واحد 10 على 10 ده اللي هو احتمال فضاء العينه يبقى لام ف اللي هو فضاء العينه بيساوي واحد لام ف اللي هو فضاء العينه بيساوي واحد يبقى درجات الاحتمال لام الف عدد عناصر الالف على عدد عناصر فضاء العينه ونلاحظ الآتي الاحتمال درجته تتراوح ما بين الصفر والواحد احتمال فضاء العينة بيساوي واحد وفي مسلمة ثالثة الاحتمال هنقولها بس بعد شوية نرجع بقى للمثال اللي احنا كتبناه ونقول من الأول صندوق به عشر كرات متماثلة ومرقمة من واحد لعشرة سحبت كرة واحدة عشوائيا من الصندوق اكتب فضاء العينة ثم اوجد ثم اوجد بص ثم اوجد دي هعمل ايه ثم اوجد احتمال يبقى المثال ده انا شغلته ثلاث مرات اوجد احتمال كل الحاجات دي يعني ايه احتمال نشوف كده اول حاجه حدث الحصول على عدد زوجي نبص على الحل بتاعه ا بتساوي 2 4 6 8 10 طلع كام عدد زوجي طلع عندي خمس اعداد زوجيه يبقى لام ا بتساوي نعدهم دول خمسة امال الصندوق كله فيه كام 10 يبقى 5 على 10 بيساوي نص نمسك اللي بعديه طلب التالتة تركز معايا ب واحد اتنين تلات واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة الاحتمال بتاعها بيساوي خمسة على عشرة بتساوي نص تالت حاجة عندنا تلاتة ستة تسعة يبقى احتمال ج بيساوي كام عنصر دول تلاتة من التجربة كلها كام عشرة تلاتة على عشرة وده في أبسط صورة ركز بقى معايا دال فاي يعني ايه فاي يعني عد العناصر ما ما طلعش حاجه يبقى صفر على عشرة بصفر ه كم عنصر دول دول العشرة كلهم والتجربة فيها عشرة على عشرة على عشرة بيساوي كام واحد عشرة على عشرة بيساوي واحد عشان كده بيقول لك ايه الحدث المستحيل احتماله صفر والحدث المؤكد احتماله واحد وبقيه الاحتمالات تتراوح ما بين الصفر والواحد يبقى ايه هو الاحتمال الاحتمال ان احنا نعد العناصر اللي عندنا ونقسمها على عدد عناصر فضاء العينه طيب هنشوف بقى مع بعض دلوقتي خواص هامه جدا جدا جدا العمليات على الأحداث كلمة العمليات على الأحداث تابع معايا لما أقول لك ألف تقاطع به ده اسمه تقاطع طبعا عارفين من الاعداديه ده اسمه تقاطع ألف تقاطع ب يعني إيه ألف تقاطع ب يعني ألف دي فيها عناصر وب دي فيها عناصر نشوف المشترك ما بينهم يبقى التقاطع يعني المشترك تتقال إزاي بالإحصاء قال لك تتقال كالآتي بص حدث وقوع ألف و ب أو ممكن نقول إيه وقوع الحدثين معا يبقى الحدثين معا أو ألف وب الحدثين معا أو ممكن أقول ألف وب يبقى الوادي هي رمز التقاطع طب ركز معايا تاني كده ألف اتحاد ب يبقى دي هنقولها إزاي ده الرمز اللي فوق ده اسمه اتحاد اتحاد خد بالك معايا حدث وقوع ألف أو ب أو ممكن نقول وقوع أحدهما على الأقل أركز بقى على دول تقاطع و اتحاد أو تقاطع و اتحاد أو إيه الاتحاد ده؟ اللي لما يكون عندي عنصرين ألف وب نلم كله على بعضه نلم الألف والب على بعض اتحاد يعني نلم المجموعة ألف العناصر بتاعتها والمجموعة ب العناصر بتاعتها ونجمعهم على بعض والمتكرر بيتكتب كم مرة؟ مرة واحدة يبقى الاتحاد نلم كله على بعض ده اسمه اتحاد طب والتقاطع ننقي بس المتكرر طب سؤال بقى الاتحاد أو ولا و الاتحاد يعني أو طب بالعقل الاتحاد يعني أو اه طبعا بالعقل احسبها كده معايا واحدة واحدة دخلت محل ملابس فبقول للراجل ايه لو سمحت انا عايز تيشيرت خد بالك انا هجيب تيشيرت التيشيرت ده لونه احمر او ازرق الراجل هيعمل ايه هيجيب لي كل التيشيرتات الحمراء والزرقاء عنده ويعرضها قدامي يبقى او في اللغه العربيه للتخيير وطالما هتخيرني يبقى لازم توريني كله يبقى او لما اقول لك الف او ب يعني انت تجيب لي الف وتجيب لي ب يعني ده لما اجي اقول لك ايه انا عايز اشتري من المنتج الف او المنتج ب هتوريني الالف وتوريني الب طالما انت بياع شاطر لازم توريني كله وانا اختار ما يمكن اخد الاثنين يا اخي لكن لما اجي اقول لك ايه في محل الملابس انا عايز تيشيرت احمر وازرق احمر وازرق تيشيرت واحد احمر وازرق يبقى انا عايز تيشيرت فيه تداخل الوان الاحمر والازرق يبقى الاثنين يجتمعوا في حاجه واحده يعني تقاطع يبقى الوا اجتماع الصفتين في عنصر واحد يبقى تقاطع او يعني اجيب المجموعه دي كلها والمجموعه دي كلها او للتخيير وطالما هتخيرني يبقى لازم تجيب لي المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه نتكلم بعد كده على ألف فرق ب ده اسمه فرق ده اسمه فرق والفرق معناه اللي موجود في المجموعة الأولى ومش موجود في المجموعة الثانية فيتقال حدث وقوع ألف فقط فقط دي يعني فرق فقط يعني فرق ما أنا لما أقول لك إيه ألف دي فيها عناصر وب فيها عناصر اديني العناصر اللي بيتميز بيها ألف بس ألف فقط يبقى هتجيب لي اللي موجود في ألف ومش موجود في ب يبقى هتجيب لي اللي موجود في ألف ويتميز بيه ومش موجود في حد تاني فعشان كده بنقول اسمها فقط يعني فرق آخر حاجة ألف عليها شرطة دي اسمها مكملة ألف المكملة يعني إيه المكملة؟ قال لك حدث عدم وقوع ألف خد بالك عدم عدم دي هي رمز المكملة زي ما هي فقط رمز الفرق عدم وقوع ألف عدم وقوع ألف خلي بالك عدم وقوع ألف يعني مكملة مين ألف عشان تفهم حكاية عدم دي إزاي هي المكملة هنتخيل إن في مسابقة هنعملها المسابقة دي هنوزع عليكم آه، ورقة كده اهو فيها صور وهتشتري منتج من المنتجات هتطلع الصور دي وتلزقها الصور اللي عندي موجودة أرقامها من واحد لحد عشر لقيت صور عندي لحد 8 لزقتها قعدت اشتري عشان يطلع لي الصوره 9 و10 ما طلعتش صديق لي قال لي ايه تعالى وانا اكمل لك الالبوم عشان نكمل الالبوم ده يبقى محتاجين ايه صورتين مين ومين 9 و10 تمام طب 9 و10 دول اللي موجودين عندي ولا مش موجودين عندي مش موجودين عندي فعشان كده بيقول لما تكمل لي يبقى تديني اللي مش عندي لما تكمل لي تديني اللي مش عندي انا اشتريت بدله وقميص وحزام وجزمه وشراب فواحد قال لي تعالى هكمل لك الطقم يبقى يجيب لي ايه الكرافات طبعا طب لما هيجيبه لي يبقى يجيب لي الحاجه اللي مش موجوده عندي يبقى المكمله معناها عدم وقوع الحدث عندي يبقى حدث عدم وقوع الف معناها مكمله الف يبقى كده اتكلمنا على التقاطع والاتحاد والفرق والمكمله ونتكلم عن حدثان متنافيان ايه هما الحدثان المتنافيان يقال لحدثين ألف وب أنهما متنافيان إذا استحال وقوعهما معا أي أن وقوع أحدهما ينفي وقوع الآخر يعني إيه الكلام ده؟ أنا عندي أعداد زوجية وأعداد فردية في المثال اللي احنا قلناه من شويه في المثال اللي قلناه من شويه عندي صندوق فيه كور واحد طلع الاعداد الزوجيه واحد طلع الاعداد الفرديه هل يا ترى ممكن تلاقي كوره مشتركه ما بين الاثنين مستحيل يبقى اذا يقال للحدثين الف وب اللي هم الاعداد الزوجيه والاعداد الفرديه انهما متنافيان يعني مستحيل تلاقي كوره مشتركه يستحيل وقوعهما معا اي ان وقوع احدهما يعني لو رحت خدت كوره من الصندوق اللي فيه زوجي مستحيل تلاقي رقم فردي وان خدت كره من الصندوق اللي فيه رقم فردي مستحيل تلاقي رقم زوجي عشان كده بنقول عليهم مالهم متنافيان ويتميزوا بميزه ان الف تقاطع ب بيساوي فاي تقاطعهم فاي واحتمال التقاطع ما احنا قلنا يبقى احتمال الفاي اللي هو صفر يبقى اي حدثين متنافيين تقاطعهم فاي واحتمال التقاطع بيساوي صفر كده انا اتكلمت عن الاحداث نشوف كده بقى مع بعض ايه امثله وبيقول لي ايه صندوق به 10 كو... به لا نكبرها بقى 40 كرة متماثلة ومرقمة من واحد إلى 40 سحبت كرة واحدة عشوائيا اوجد احتمال واحد الحصول على عدد زوجي ويقبل القسمة على خمسة اتنين الحصول على عدد زوجي ويقبل القسمة على سبعة تلاتة الحصول على عدد زوجي ويقبل القسمة على خمسة أو سبعة الله نشوف مع بعض كده بقى صندوق بيه كام كورة؟ 40 كورة متماثلة كتبت له فضاء العينة إن فيه بتساوي واحد واثنين وثلاثة لحد أربعين أول طلب طلبه مني قال لي اوجد احتمال هنسمي الحدث الأولاني ألف والتاني هنسميه ب والتالت هنسميه جيم طلب مني أول حاجة احتمال الحدث الذي يقبل القسمة على عدد زوجي ويقبل الاسم على خمسة طب ما تيجي نجيبه الأول ألف بتساوي إيه؟ ألف بتساوي يلا عايزين عدد زوجي ويقبل اسم على خمسة من الأربعين كرة اللي موجودين في الصندوق طبعا دي وجع دماغ هبتدي امسك الصندوق واكتب الارقام بتاعتي كلها وادور مين فيهم زوجي ويقبل اسم على خمسه طب انا اريحك نرجع بقى لابتدائي تاني ونفتكر مع بعض شوف بقى ال- ال- الملاحظه اللي هقولها جدول الضرب يا اولاد بينقسم قسمين زوجي وفردي ازاي يعني نمسك جدول ضرب خمسه خمسه في واحد بخمسه فردي خمسه في اتنين هتطلع زوجي خمسه في تلاته فردي خمسه في اربعه زوجي خمسه في خمسه ها خدت بالك قصدي اقول ان انت لما تضرب خمسة في عدد زوجي يطلع الناتج زوجي ولما تضرب خمسة في عدد فردي هيطلع ناتج فردي يبقى جدول الضرب ينقسم لكام قسم اتنين زوجي وايه وفردي فلما يجي يقول لك عدد زوجي ويقبل اسم على خمسة يبقى نكتب جدول ضرب خمسة بس الجدول الزوجي ونفتكر مع بعض خمسة في اتنين بعشرة خمسة في أربعة عشرين خمسة في ستة بتلاتين خمسة في تمانية بأربعين وتيجي في لحظة مش احسن ما كنت اقعد افردهم كده ويوجع دماغي بيهم تاني لما يقول لك زوجي ويقبل اسم على خمسه يبقى نكتب جدول ضرب خمسه بس انهي جدول ضرب الزوجي ولا الفردي الزوجي يبقى خمسه في اتنين وخمسه في اربعه وخمسه في سته وخمسه في ثمانيه وخمسه في عشره لحد اخر الصندوق طبعا صندوقي اخره 40 احتمالهم كام دول؟ دول اربع كرات يبقى الاحتمال اربعه على 40 يبقى واحد على 10 المطلوب التاني زوجي ويقبل اسم على سبعة اسمع منكم بقى زوجي ويقبل على سبعة مين سبعة في كم في اتنين تمام في أربعة في ستة وشوف كده تطلع معاك ازاي سبعة في اتنين بأربعتاشر سبعة في أربعة بتمانية وعشرين سبعة في ستة باتنين وأربعين وصندوقي آخر وأربعين يبقى خلاص كده خلصت يبقى احتمال البيه بيساوي ايه اتنين على أربعين يبقى واحد على عشرين المطلوب الثالث حدث الحصول على عدد زوجي ويقبل الاسم على خمسة أو سبعة أو دي إيه؟ اتحاد يبقى هنجيب له جيم دي بتساوي ألف اتحاد ب ألف اتحاد ب يبقى زوجي ويقبل اسم على خمسة نكتب بتوع الخمسة ويقبل اسم على سبعة نكتب بتوع السبعة فلما يقول لك يقبل اسم على خمسة أو سبعة يبقى نكتب كله طب يلا نكتبهم بقى الألف طلعت بكام؟ 10 20 30 40 طب والبي طلعت بكام؟ 14 و28 طلع كام عنصر دول كده نعدهم يبقى لام ج بتساوي 1 2 3 4 5 6 6 عناصر على ال 40 على الاثنين تطلع فيها 3 على 20 يبقى الاحتمال يا شباب اعد العناصر اللي تطلع عندي ونقسمها على عدد عناصر فضاء العينه خد بالك المثال مره تانية كنت عايز اطلع منه ملاحظه مهمه زوجي ويقبل على خمسة يبقى نكتب جدول الضرب الزوجي بتاع الخمسة زوجي ويقبل على سبعة يبقى نكتب جدول الضرب الزوجي بتاع الف- السبعة سبعة في اتنين وسبعة في أربعة طب زوجي ويقبل الاسم على خمسة أو سبعة يبقى نكتب اللي طلع من الخمسة واللي طلع من السبعة الزوجيين دول أهو اللي طلع من الخمسة واللي طلع من السبعة ونعمل إيه؟ ونجمعهم مع بعض ولو كان في متكرر كنت هكتبه مرة واحدة من صفات المجموعة بص بقى المثال اللي جاي صندوق به اوعى تتخض به 225 كرة متماثلة ومرقمة من واحد ل 225 سحبت كرة واحدة عشوائيا اوجد احتمال الحصول على عدد زوجي اتنين الحصول على عدد فردي تلاتة الحصول على عدد يقبل الاسم على 23 يا الله بص بقى معايا صندوق به 225 كوره هو انت متوقع ان احنا هنقعد نكتب فضاء العينه من واحد لحد 225 كتير طبعا ما ينفعش واحد اتنين تلاته نقط نقط نقط 225 المطلوب الاول لام الف الحصول على عدد زوجي عايزين عدد زوجي 2 4 6 8 ونعدهم مش هتعرف مش هتعرف كتير طب نحلها ازاي بقى بص بقى البساطه بص يا ولاد احنا هنعمل خطه حلوه قوي الصندوق فيه 225 كوره صح الاعداد الزوجيه هي اللي بتقبل الاسم على كام على اتنين خلاص اقسم عدد الكور كله على اتنين يديك عدد الارقام الزوجيه على الاله كده 225 على الاتنين بتساوي تطلع 112 ونص ناخد الصحيح بس يبقى عدد الارقام الزوجيه كام 112 على 225 ده الاحتمال بتاعها يبقى مرة تانية لما اطلب منك العدد عايز العدد كله مش عايزك تكتبهم لو طلبت منك تكتبهم كنت هتكتب لي 2 4 6 8 لحد 224 ده جدول الضرب لكن لما اطلب منك انا عايز الاحتمال بس ومش عايز عددهم بسيطة نقسم العدد كله على كام؟ على 2 يبقى لما يطلب مني احتمال ألف هقول له نقسم العدد كله على 2 225 على 2 طلعت 112 ونص مالكش دعوة بالكسور يبقى الاحتمال بيساوي كام 112 على 225 طب عايز الفردي مش احنا قلنا الفردي هو اللي مش زوجي طب نعمل ايه قال لك نقول واحد ناقص 112 على 225 يطلع بيساوي 113 على 225 اوضحها دي ليه واحد مش فضاء العينه يعني الصندوق كله احتماله بواحد ايوه وده الاحتمال بتاع الزوجي طبعا طب لما اجيب الصندوق كله واشيل منه الزوجي يبقى يتبقى لي مين الفردي الصندوق كله احتماله بكام واحد الزوج احتماله كام 112 على 225 يبقى لما اطلب منك الفردي اعمل ايه شيل ده من ده ايوه لا مش قصدي كده يطلع لنا الفردي واحد يقول لي ارتاح ده عندي لا يا جماعه لا يا جماعه احنا هنقضيها امثال النهارده تاني واحد ناقص 112 هشيل الزوجي من فضاء العينه يديني الايه الفردي طب تالت حاجه بقى طلب التالتة احتمال جيم بيقول لي ايه يقبل اسم على 23 مين يقول لي دي الله طب والله سامع واحد قالها صح حاسس بيه يعني قال ايه بقى لما احب اجيب رقم يقبل اسم على 23 اقسم العدد كله على 23 طلع بكام بقى تسعة وكسور تسعة وأربعة من عشر تسعة وخمسة من عشر تسعة, تسعة وكسر احنا عايزين الصحيح بس يبقى هنقول له الاحتمال طلع بكام تسعة على 225 وده الاحتمال بتاعنا يبقى لما تحب تجيب الاحتمال على طول نقدر نجيبه في لحظه خلي بالك 225 كوره لو انا بصيت لهم وحاولت احلها زي المثال اللي قبليه هيبقى موضوع لا مش هتخلص طويله جدا بص هنا بقى على طول حليناها ببساطه مش هتاخد مننا بعد الفهم اكتر من دقيقتين المساله بيقول لي عايز عدد زوجي قسمت العدد كله على 2 طلع 112 يبقى الاحتمال بيساوي 112 على 225 طلب مني عدد فردي قلت له يبقى واحد ناقص الزوجي يطلع 113 على 225 رقم ج قال لي يقبل اسم على 23 قسمت العدد كله على 23 طلع 9 وكسر ناخد الصحيح بس يبقى 9 على 225 وده الاحتمال اساتذه تخلي بالك بقى من المثال اللي جاي في المثال اللي جاي عندنا بيقول لي ايه بقى صندوق تاني برضو صندوق به عشرين كرة منهم خمس كرات بيضاء وست كرات سوداء وسبع كرات حمراء سحبت كرة واحدة من الصندوق اوجد احتمال واحد حدث أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء ب حدث أن تكون الكرة المسحوبة ليست بيضاء مثال ده عشان نستنتج الملاحظة تاني صندوق فيه كام كورة؟ نرجع مع بعض 20 كورة خلي بالك بقى منهم كام كورة بيضة؟ خمسة والسوداء ستة والس... وال... والحمراء سبعة طب ما أنا لو جمعتهم يطلعوا كام؟ 18 كورة باقي كورتين يا مستر ماشي باقي كورتين ايه المشكلة؟ باقي كورتين وما قالش لونهم يبقى أكيد لونهم لا هو أبيض ولا هو أسود ولا هو أحمر أي لون تاني طيب بيقول لي بقى حدث أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء في كام كرة بيضة هنا؟ عد خمسة امال كلهم كام 20 يبقى الاحتمال كام على كام 5 على 20 بالاختصار تطلع واحد على أربعة المطلوب الثاني ب حدث أن تكون الكرة المسحوبة ليست بيضاء أسمعها دي ليست بيضاء بيضاء تبقى إيه كم غلط غلط ما تبصليش بص اهي الكرة المسحوبة بيضاء كم كرة بيضاء خمسة طب اللي مش بيض الستة والسبعة طب والاثنين اللي احنا قلنا عليهم هتنساهم فعشان ما تنساهمش بقول لك ايه فاكر الزوجي والفردي عملناها ازاي قلنا الزوجي احتماله كام كان رقم وليكن مثلا 5 على 20 يبقى الفردي واحد ناقص يبقى برضه هقول له هنا ايه واحد ناقص الكور البيضة عايز ليست بيضاء يبقى واحد ناقص 5 على 20 تطلع ب 15 على 20 اللي هي 3 على 4 فعشان كده بقول له ايه ملحوظة احتمال وقوع الحدث هو لام ألف يبقى احتمال عدم وقوع الحدث واحد ناقص لام ألف يبقى لو قال لك بيضة نجيب له احتمال الكور البيضة ليست بيضة يبقى واحد ناقص واطرح الكور البيضة نشوف مثال تاني صندوق به أربع كرات متماثلة ومرقمة من واحد إلى أربعة سحبت كرتان واحدة بعد الأخرى مع الإحلال اكتب فضاء العينة ثم اوجد واحد احتمال الحصول أو احتمال العددين مجموع العددين على الكرتين الظاهرتين آه، العددين على الكرتين المسحوبتين يساوي 3 شوف مع بعض يا شباب صندوق بيه كام كوره اربع كرات متماثله ومرقمه من واحد لاربعه انا عندي الصندوق ده فيه كام كوره اربعه سحبت كم مره مرتين لما اسحب مرتين بعمل ايه بعمل حاجه اسمها الشبكه البيانيه ايه الشبكه البيانيه انا لما اسحب اول مره هيطلع لي ارقام من كام لكام قلت له من واحد لاربعه طب ولما اجي اسحب مره تانية هيطلع لي ارقام من كام لكام هنمشيها من واحد لأربعة فنعمل واحدة بالعرض وواحدة بالطول وكل واحدة نطلع منها عمود هنلاقي عندنا طلع حاجة زي الشبكة كده البيانية المتعامدة النقطة دي تمثل عدد كام وكام واحد وواحد واحد واثنين واحد وثلاثة واحد وأربعة وهكذا لحد في الآخر أربعة وأربعة بس خلي بالك بقى الكلام ده أنا عايز أتناقش فيه شوية صندوق بيه أربع كرات متماثلة ومرقمة من واحد لأربعة أنا عندي صندوق فيه كام كورة أربع كور أربع كور أهم سحبت كرتين هسحب كرتين يبقى مستحيل يطلع واحد وواحد هيطلع هيطلع منين؟ ما هم اربع كور بس واحد اثنين ثلاثة أربعة هسحب كورتين أهم ممكن يطلع واحد واثنين أو واحد وثلاثة أو واحد وأربعة لكن ما يطلعليش واحد وواحد هيطلع إزاي؟ قال لك لا اقرا المسألة كويس سحبت كرتان واحدة بعد الأخرى مع الإحلال يعني إيه كلمة مع الإحلال اللي مهمة عندنا جدا بيقول لك مع الإحلال يعني إيه الصندوق فيه أربع كرات أربع كور عندي في الصندوق هسحب كورة مثلا ولتكن رقم واحد بقى معايا رقم واحد أهو خلاص عايز أسحب كرة تاني لا اجعل الكرة تحل محلها مرة أخرى يعني رجعها تاني ولخبط واسحب يبقى ممكن تسحب رقم كام واحد تاني او اتنين او تلاتة او اربعة عشان كده الارقام بتتكرر يبقى هنا اربع ارقام وهنا برضو اربعة ليه اربعة واربعة لان عندي يا شباب واحد اتنين تلاتة اربعة دي الرمية الاولى او السحبة الاولى ودي السحبة التانية ليه الارقام في ارقام اتكررت لان انا عملت مع الاحلال طيب نشوف مع بعض بقى عدد النواتج كام ادي اربعة وادي اربعة يبقى كلهم كام على بعض 16 عنصر فضاء العينة واحد واحد واحد اتنين واحد وتلاتة واحد واربعة لحد اربعة واربعة الشبكة البيانية تغنينا عن كتابة فضاء العينة أول مطلوب طلبه مني احتمال أن يكون مجموع العددين على الكرتين المسحوبتين بيساوي ثلاثة يعني طلع لي من هنا كل زوج مرتب مجموع الرقمين بتوعه بيساوي ثلاثة واحد وكام؟ قلت له واحد واثنين في حاجة واحد وحاجة تاني؟ لا طب اتنين وكام بيساوي ثلاثة؟ اتنين وواحد في حاجة تاني؟ طب ثلاثة وحاجة لا مفيش أربعة وحاجة لا مفيش يبقى معنى كده كام عنصر طلع عندي عنصرين اللي هم واحد واثنين واثنين وواحد يلا طلع لام ألف ونقفل آه ونقفل المجموعة بتاعتنا لام ألف بيساوي كم عنصر دول اتنين والتجربة كلها عدد عناصرها 16 يطلع الناتج بكام على كام واحد على التمانية يبقى خد بالك مع الإحلال كان يهمني إن أنا أبينها هنا مثال تاني على إلقاء قطعة نقود اللي هي أول حاجة في التجربة العشوائية ألقيت قطعة نقود وتوقفت التجربة عند ظهور صورة أو ثلاث كتابات اكتب فضاء العينة ثم اوجد احتمال الحصول على كتابتين ألقيت قطعة نقود نشوف المثال ده أنا هرمي قطعة نقود كم مرة ما قالش هي قطعة النقود لما برميها بتطلع إيه يا صورة يا كتابة زي ما أنتوا عارفين قطعة النقود لما بترمي تترمي بتطلع صاد وكاف خلاص كده خلصت قال لك لا توقفت التجربة عند ظهور صورة يعني الجنب اللي يطلع فيه صورة وقف ما تعملش تاني طب ما هنا طلعت لي كتابة أعمل إيه؟ نرمي تاني ولو رميت تاني هتطلع إيه؟ يا صورة يا كتابة طب ما أنا برضو طلع لي صورة خلاص الجنب ده وقفه وطلع لي كتابة فرع كمان أدي صورة وكتابة طلعت لي صورة وقف طلعت لي كتابة وقف لأن دي تالت مرة تطلع كتابة المثال تاني كده اهو ألقيت قطعة نقود قطعة النقود لما بتترمي بتطلع يا إما صورة يا إما كتابة الجنب اللي يطلع فيه صورة وقفه ما تفرعوش تاني طب الجنب اللي يطلع فيه كتابة نفرعه كمان لأن هو قال لي ألقيت فضل- تفضل ترمي فيها فرمتها مرة تانية طلعت صورة وكتابة لما أرمي صورة وقفها طب لما أرمي ك- كتابة فرعها كمان مرة تالتة طلعت صورة وكتابة صورة تقف كتابة تقف لأن هو قال لي وتوقفت التجربة عند ظهور صورة أو ثلاث كتابات وبالفعل دول ثلاث كتابات فضاء العين يتكتب إزاي؟ فيه بتساوي أول جنب طلع فيه إيه؟ صاد طب والجنب التاني طلع ايه كاف وصاد والجنب التالت طلع ايه كاف وكاف وصاد واخر حاجه طلع لي ايه كاف وكاف وكاف يبقى اول حاجه طلعت لي صوره صاد بعد كده كاف وصاد بعد كده كاف وكاف وصاد بعد كده كاف وكاف وكاف طلب مني وقال لي اوجد احتمال الحصول على كتابتين مين اللي فيه كتابتين اهو ده يبقى العنصر بتاعنا كاف وكاف وصاد احتماله كام هو عنصر واحد بس قوس واحد بس امال هم كلهم كام قوس أربعة يبقى الاحتمال كام على كام واحد على الأربعة والمثال ده موجود في كتاب الوزارة وموجود في دليل التقويم ونخلي بالنا منه كده يا جماعة احنا اتكلمنا عن بداية ال- الإحصاء في الفصل الأول اتكلمنا عن التجربة العشوائية المحاضرة اللي جاية إن شاء الله والحلقة اللي جاية إن شاء الله إن أحيانا المولى هناخد مع بعض آه، مسلمات الاحتمال وقوانين الاحتمال كلها ومسائلها والمسائل اللي جت في امتحانات مصر السنوات السابقة بالكامل طلب التالتة إن شاء الله ينتظرونا المحاضرة اللي جاية وميعاد قبل دلوقتي بخمسين دقيقة نتمنى أن نلقاكم على خير وتذاكروا كويس وتستعدوا للحلقة اللي جاية ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته